بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الثلاث اللي فات كان معانا أبونا بولس وكلمنا في لوقا 18 وآخر جزء اتكلم فيه كان عن أعمى اللي كان قرب أريحة وفي الحقيقة إن الأعمى دوت بيديني إحساس إن الله ساعات في بعض الأحيان بيبقى عايزنا نصرخ إليه أكتر يعني هو في أول مرة لما سمع الدوشة والناس ماشية ومعدية وسأل مين اللي معدي قالوا له يسوع الناصري فابتدى يصرخ ويقول ايه يا يسوع ابن داود ارحمني ومع هذا الناس حاولت تسكته ولكن الكتاب المقدس يقول آية قوية جدا يقول إيه فازداد صراخا ساعات ربنا بيبقى عايزنا نزداد صراخ نعلي صوتنا أكتر ونصلي أكتر عشان ربنا يستجيب النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي في الإصحاح 19 يقول كده هو ثم دخل واجتاز في أريحة وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس العشرين وكان غنيا وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة نفس اللي حصل مع المولود مع الأعمى اللي كان عايز يشوف يسوع هكذا بالظبط زكا كانت لي رغبة شديدة ان هو يرى يسوع المسيح لكن زكا كان وضعه مختلف شوية زكا زي في العدد الثاني يقول كده هو كان رئيس للعشرين وكان غنيا رئيس العشرين اللي هم كانوا جامع الضرائب ودي كانت مهنة مكروهة جدا لأن هم ما كانوش بياخدوا الضرائب بس لكن كانوا بياخدوا زي زي دلوقتي كده هو اه ياخدوا الضرائب وبزيادة شوية تقدير الجزافي زي ما بيقولوا فعشان كده كانوا مكروهين جدا وكان غنيا في الحقيقة الإصحاح اللي فات كان فيه برضه واحد غني كان مين موجود في الإصحاح اللي فات 18 كان الشاب الغني المسيح التقى بالاثنين نلاقي انه في شخصية نجحت جدا في اللقاء مع ربنا يسوع المسيح وفي شخصية فشل اللقاء على الرغم ان هو قابل رب المجد ومع هذا ما عرفش ينجح ده معناه انه كل واحد فينا لازم قلبيا يكون عايز يستفيد من لقاء بربنا ما يكفيش الواحد ان هو يقول انا جاي ربنا وجاي الكنيسه لكن قلبيا انت عايز ايه هنشوف ان هو اتزكى في لقائه مع ربنا كان مختلف المسيح قال للشاب الغني احفظ الوصايا قال له حفظتها منذ حدثتي قال له برافو عليك ينقصك شيئا واحد اذهب وبيع كل مالك وتعال اتبعني لكن كان ذا أموال كثيرة الموضوع ده كان صعب عليه شوية لأن محبة المال كانت متملكة على قلبه زكا كان مختلف هنمشي نقطة نقطة لغاية لما نشوف ازاي زكا كان مختلف زكا الرغبة الأولى زي ما في أول عدد ثلاثة وطلب أن يرى يسوع من هو ودي رغبة موجودة عند كل الناس كل واحد فينا بيبقى نفسه يشوف ربنا حتى الطفل الصغير كتير قوي قوي من أولادنا يقول لك نفسي أشوف ربنا فنقول له إيه صلي وقول له يا رب نفسي أشوفك صلي وقول له يا رب نفسي اشوفك ده لدرجة ان الرغبة دي كانت موجودة من العهد القديم موسى نفسه قال له يا رب نفسي اشوفك قال له يا موسى ما ينفعش لا احد يراني ويعيش وكلكم عارفين الحكاية قال له احفر حفرة واستخبى فيها وانا هعدي وابقى بعد كده بص وفي الاخر موسى يا دوبك شاف جزء من مجد الله فيلبس كده هو قال ربنا على الرغم ان هو كان شايف المسيح قال له ايه ارنا الاب وكفانا ارنا الاب وكفانا احنا عايزين نشوف ربنا قال له يا فيلبس من رآني فقد رأى الاب من رآني فقد رأى الاب وهنا زكا كان عايز يشوف ربنا لكن زكا كان عنده بعض المعوقات اللي تعوقه عن رؤية الله الجمع الكتير ومواهبه الضعيفة كسر قامته وده ساعات يقابل كل واحد فينا واحد ساعات يبقى عنده الحمية ان هو يتقابل مع ربنا ومع ذلك يلاقي الناس اللي حواليه الجمع يعملوا ايه يهبطوه كبر اهدى بس بالراحة كده ربنا موجود يعني انت مستعجل على ايه كل يوم في كنيسة وساعات يكون عدو الخير هو دوت اللي بيعمل معانا كده يبقى ليك نفس ان انت تحضر قداس وتلاقي الشيطان يكسلك اشهر شيطان اسمه الشيطان الايه موجود فين ها تحت المخدة مشهورة دي شيطان الكسل موجود تحت المخدة تبقى عايز تقوم تصلي يقول لك اهدى بالراحة بالراحة بالراحة ربنا موجود 24 ساعة وقت ما تقوم قوم صلي أو تبقى عايز تعمل خدمة يقول لك أنت تعبان اهدى ساعات الجمع يأثر على أن الإنسان يرى الله أو يتقابل مع الله وساعات الإنسان يشك في مواهبه وفي إمكانياته الضعيفة ويحس أن هو ما يقدرش زكا كان قصير القامة مشكلة وكان عنده مشاكل تانية ايه هي انه كان شخصية مشهورة لانه رئيس للعشارين في بلد زي اريحة فمعروف لكل الناس وكان غنيا فكان له وضع اجتماعي فما ينفعش ان هو يتزاحم وي... ويجري ويعمل زي ما كل الناس بتعمل ولكن المعوقات دي لم تعوق زكا ان هو يبحث عن هو يرى الله وانت ايه المعوقات اللي بتعوقك عنك انت تتقابل مع ربنا ان كانت امكانياتك ضعيفة تقدر تقول مع داود النبي هذا الطفل الصغير او الفتى الصغير لما لقى جلياط الجبار الشيطان بيعير صفوف الرب قال لا ما ينفعش كده ما ينفعش ان انا اسكت انا صغير اه ولكن ربنا يقول لنا كده هو لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت لا ما تخافش ويخش جليا ويخش داوود الطفل الصغير 12 13 سنه ويقف قدام جلياط الجبار ويقول له كده هوت انت تاتي الي بسيف وترس رمح وانا اتي اليك باسم رب الجنود مش بقوتي مش بقوتي ولكن بقوة اسم رب الجنود هو ده سر النصرة بتاع داود وسر نصرة أي إنسان اوعى تعتمد على إمكانياتك لأننا كلنا ممكن تخن قدراتنا وإمكانياتنا لكن اعتمد على اسم الله هو ده سر نصرتك وسر قوتك كلها الرغبة كانت ان هو يشوف ربنا عشان كده هو زكى ما بصش على اي حاجة ما بصش الناس هتقول عليه ايه ما بصش وضعه الاجتماعي ما بصش على اي حاجة لكن دور على شيء واحد ان هو يشوف ربنا نفسه ان هو يتمتع برؤية الله كل امنية زكى كانت ايه احبائي انه يشوف ربنا بس بس كده فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك إن كنت عايز تشوف المسيح يبقى لازم تعلى تعلى فوق الكل تعلى فوق كل الرغبات وفوق كل الشهوات لازم ترتفع لكي ما يبقى كل حاجة أو كل شهوة بالنسبة لك تصغر جدا يبقى فكرك كله متعلق بشخص ربنا يسوع المسيح إن كنت عايز تشوف المسيح يبقى لازم تطلع على الصليب لازم تحتمل الإهانات والألام من أجل الله لأنه وهب لكم ليس فقط أن تؤمنوا بل أن تتألموا يقول كده القديس بولس الرسول في رسالة فيليبي دي هبة أن أنت تتأم- تتألم من أجل الله لكي تتمتع بالله عشان كده هو اتزكى ما اهتمش اهتم ان هو قدامه هدف واحد ان هو يشوف ربنا الناس هتقول عليا ايه الناس هتقول ايه كتير قوي يا احبائي بنقف قدام هذه الكلمات الناس هتقول عليا ايه بايد بتاع كنيسه بايد بروح الكنيسه وبحضر اجتماعات لا يقولوا عليا الدرويشت في حين انه رؤية الله والتمتع بالله هي سر الفرح الحقيقي. الإنسان اللي بيتقابل مع ربنا زي ما هنشوف في حياة زكا ازاي ان هو بتتبدل حياته للأفضل. جئت ليكون لكم حياة ويكون لكم أفضل. المسيح جه عشان يدينا الحياة الأفضل. عشان كده هو إن كنت هتتألم شوية من أجل ربنا فطوباك لأنك هتتمتع بكلمة الحياة هتتمتع بالمسيح نفسه أمنية زكا كانت إن هو يشوف ربنا بس لكن ربنا عمل معاه إيه؟ نقرا كده هو في الإصحاح في, ال- آه، في الآية خمسة فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك فأسرع ونزل وقبله فرحا أمنيتي يا رب أن أنا بس أشوفك ده حبيبي الله إن كانت رغبتك أن أنت تشوفه فقط الله هيدخل ويتعشى معاك ها أنا ذا واقف على الباب أقرع من يفتح لي أعمل إيه أدخل أدخل وأتعشى معه ويكون فرح في حياتك لأن المسيح بيملك على قلبك وهو ده رجائنا وهو ده تمتعنا أن المسيح يكون هو ملك قلوبنا وملك حياتنا كلها زكى أمنيته كان هو يشوف ربنا لكن لأن الله كان يعرف قلب زكى وعارف رغبته ربنا اداله بدون أن يطلب الله يعلم ما تحتاجون إليه دون أن تطلبوا اطلبوا أولا ملكوت السماوات وبره هذه كلها إيه تزاد لكم هتاخدوها هتاخدوها لكن رغبتك الأولى لازم تكون ملكوت السماوات رغبتك الأولى إن الله يسكن كل قلبك هي دي الرغبة الحقيقية عشان كده هو ربنا ادى زكى اكتر من اللي هو كان بيتمناه امنيته كان هو يشوف ربنا لا زكى انا هديك اكتر انا هخش بيتك انزل يا زكا واسرع عشان ينبغي اليوم اكون في بيتك يا رب هو ده رجائنا مش بس ان احنا نشوفك لان احنا بنشوف ربنا كل يوم على المسبح لكن لازم ناخد ربنا جوانا من ياكلني يحيا بي اللي ياخد المسيح جوه يعيش بالمسيح وتكون حياتك مليانة بالله وتشوف التغير اللي هيحصل جوه قلبك وجوه حياتك زي ما حصل مع زكا في العدد سبع فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين أنه دخل لبيت ليبيت عند رجل خاطئ نقف عند الآية دي شوية كده هو بتفكرني على طول بمين مين المرأة الخاطية نفس الموقف الله يبحث عن الجميع عن الخطاة والعشارين والزناة ويقبل الكل ويدخل بيت الكل ويعطي رجاء لكل انسان مهما كانت خطيته لكن الناس دايما تنظر بنظرة تانية لو علم من هذه المرأة وما حالها انها خاطئة في نظر الناس خاطئة ولكن في نظر رب المجد كانت ايه لقد احبت كثيرا فغفر لها كثيرا المسيح اللي قابلها وقبل انها تلمسه وتسكب الطيب على رجليه وتمسح رجليه بشعر راسها المسيح اللي قبل ان هو يخش بيت زكا كان سبب لخلاص هذه النفوس لكن لو ربنا وقف زي الناس ويقول ده راجل عشار رئيس العشارين ما يصحش ان انا اخش بيته لو وقف قدام المرأة وقال لها انت مرأة خاطئة ما يصحش انك تلمسيني ما كان مصير هذه النفوس هل كان ممكن انها تخلص عشان كده ربنا قال جئت لادعو خطاة ما جيتش ادعو ابرار الى التوبة ولكن خطاة فجيد ان كل واحد فينا يعرف ان هو ليه نصيب بقى لان احنا كلنا خطاه وأنا أولكم كنت يا رب جيت من أجل الخطاة فأنت جيت عشان نحن بقى أنت ما تهتش في العنوان أنت جاي لنا جاي عشان تدينا غفرانا لخطايانا وحياة أبدية احنا عايزينك يا رب تخش قلوبنا زي ما دخلت بيت زكا عشان تقلبه تقلبه ربنا لما دخل بيت زكا وقف زكا قال كلام ما قالوش الشاب الغني على الرغم ان الشاب الغني كان ايه يا احبائي كان حافظ الوصايا وزكا كان رئيس العشرين يعني كان رجل خاطي كان وحش ولكن زكا فوقف زكا وقال للرب دي نتيجة زيارة ربنا لقلبك ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف نتيجة طبيعية ولا مش طبيعية هي في الحقيقة نتيجة قلبية لأن زكا ما كانش ينتظر كل ده كل كان منتظر ان هو يشوف ربنا لكن لأن الله يعرف احتياجنا فيدينا اكتر وتكون النتيجة ان احنا نقدم لربنا اكتر قال له يا رب هأعطي نصف اموالي للفقراء طب هو ربنا بيطلب ايه نص الاموال ولا بيطلب ايه يا احبائي ده بيطلب العشور بس قول كده هاتوا العشور وجربوني لا قال له لا يا رب انت بدلت حياتي انا هدي لك نص اموالي نص اموالي اديها لك اديها للفقراء وإن كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف أرد ليه الناموس ما بيقولش كده الناموس بيقول إن هو يرد مع الخمس ولكن هنا عمل ربنا في النفس قال له يا رب لا ده انا ارد له اربعه اضعاف طب يا زكا ده انت كده هتخسر كل حاجه هتخسر كل حاجة نص فلوسك طارت للفقراء وكل واحد وشيت بيه هترد له أربع أضعافه وأنت كان أساسا اللي عندك ده منين؟ ما كله من الإيه؟ ما كله من الوشاية كانت. لا مش مهم. خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل أن أربح المسيح. هو ده يا رب شهوتي ان انا اربحك انت انت يا رب تكون كل حاجة بالنسبة لي ارد له اربعة اضعاف عشان كده هو لازم نقف قدام الكلمة ديت وكل واحد فينا لازم يفكر كده هوت هو ظلم مين هل انا ظلمت حد ماديا فارد له اربعة اضعاف ولا ظلمته ادبيا كسرت نفسه قلت له كلمة جارحة ما اديتوش فرصة ان هو يعبر عن نفسه فارد له اربعة اضعاف او كسرته اجتماعيا احتقرته فأرد له أربعة أضعاف قرار حاسم وقوي من أجل أن يربح المسيح لازم كل واحد فينا كده هو يفكر مع نفسه إزاي يا رب أربحك في حياتي إزاي أرد أربعة أضعاف لكل إنسان أنا غلطت في حقه عشان كده هوت يمكن الكنيسة تحط في صلاة النوم توبة يومية نقول يا رب إن كنا أخطأنا ليك بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر سامحنا يا رب ممكن أكون ظلمت إنسان وأنا ما أعرفش ممكن أكون أهنت إنسان وأنا ما خدتش بالي أو جرحته فاصفح واغفر زكا عرف طريق التوبه وعرف ازاي ان هو مش بس يربح النفوس ده عرف ازاي يربح ربنا يسوع المسيح ويربح الملكوت عشان كده هو ربنا رد عليه وقال له ايه فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت ان هذا هو ايضا ابن ابراهيم حصل خلاص لهذا البيت على الرغم من انه اللي كان رايح يدور ان هو يشوف شخص الرب يسوع مين زك لكن الخلاص جه لمين كله للبيت اعرف كده حبيبي انه ان كنت انت بتبحث عن المسيح وبتجري ورا ربنا يسوع المسيح عشان تراه انت ممكن تكون سر الخلاص كل بيتك واعرف كمان ان انت مسؤول عن خلاص البيت ان كنت اب او ام لان المسيح هيسالني عن عن اولادي وعن بيتي فهقف قدامه واقول له يا رب ها انا ذا رب والذين اعطيتني لم يهلك منهم احد عرفتهم اسمك لازم لازم ان احنا نكون سر الخلاص بيوتنا هو ايه اللي بيسبب بعض التعب في البيوت بتاعتنا ان في بعض الاحيان الواحد فينا بيبقى متقوقع حوالين نفسه يخلوها للجزء الثاني في الاصحاح دوت لكن لازم تبحث عن خلاص نفسك وخلاص اللي انت مسؤول عنهم ايضا دي مسؤوليتك امام الله واعرف انه كل صلاه بتقدمها هي مقبوله قدام ربنا قديسة مونيكا قعدت تصلي لابنها عشرين سنة بدموع والقديس أمبروسيوس أسقف البلد قال لها قال لها يا بنتي ابن هذه الدموع لن يهلك أبدا مش هيهلك وابنها يكون مين أغسطينوس هذا القديس العظيم هذا التائب اللي رجع بدموع أمه اوعوا تقولوا مفيش فايدة اوعوا تقولوا إن العيال ضاعت اوعى تقولوا انه البيت باظ لكن صلوا صلوا كل حين ولا تملوا مش ربنا بيعلمنا كده ان احنا لازم نصلي لازم نعمل زي الاعمى اللي طلب اول مرة وقال له يا يسوع ابن داود ارحمني ما ردش عليه ليه يا رب ما بتردش خليه يصرخ كمان خليه يصرخ من قلبه لازم نصلي من قلوبنا لازم نصرخ ونقول له يا يسوع ابن داود ارحمنا يا رب عايزينك ترحمنا عايز ايه يا حبيبي ان ابصر ايمانك خلصك او ايمانك شفاك لازم نصلي ونطلب من قلوبنا عشان ربنا يرجع بيوتنا ويرجع اولادنا وتبقى بيوتنا كنيسه قويه تمجد الله لقد حصل خلاص لاهل هذا البيت لأنه هو أيضا ابن لإبراهيم ابن لإبراهيم في الإيمان وليس بالجسد ما كانش ابنه بالجسد ولكن كان ابن بالإيمان إيمان زكى من إيمان إبراهيم آمن إن ربنا هيجي يخلصه ويخلص بيته لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك عارفين الآية دي تعمل فينا إيه ما قد هلك يعني إيه قد هلك ها يعني اللي في نظرنا إحنا إن هو هالك ومفيش منه فايدة المسيح جاي عشان يعمل إيه عشان يخلص هو ده رجائنا يا أحبائي دايما خلي عندك رجاء ان المسيح قد جاء لكي يخلص ما قد هلك فيبقى هو ده رجائنا هو ده ثقتنا في المسيح ان المسيح جاي من اجل الكل هكذا احب الله العالم كله كي لا يخلص لكي يخلص كل من امن به وتكون له حياه ابديه من أول عدد 11 وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن من ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال فقال لهم ربنا مثل قال لهم إيه قال لهم إنسان إنسان شريف الجنس ذهب إلى كرة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع فدعا عشر عبيد لهم وأعطاهم عشر أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح عشر أمناء, أمناء فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسة أمناء فقال له فقال لهذا أيضا وكن أنت على خمس مدن ثم جاء آخر قائلا يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع فقال له من فمك أدينك أيها العبد الشرير عرفت إني إنسان صارم أأخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيرفة فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا ثم قال الحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذين عنده العشر أمناء فقال له يا سيد عنده عشر أمناء لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي مثل دوت اتذكر قبل كده هوت في متى 25 والمنى دي حوالي قيمتها 100 درهم واتذكرت في متى على انها وزنات وهو هنا هو رمز هذا الرجل الى ربنا يسوع المسيح الذي يعطي كل انسان عطايا ومواهب ربنا يعطي كل انسان موهبه عشان كده هو القديس بولس الرسول يقول كده انواع مواهب كثيره ولكن الروح واحد وانواع خدم كثيره ولكن الرب واحد اوعى تقول ان ربنا ما ادنيش موهبه لان ربنا مدي كل انسان موهبه واعرف ان ربنا هيجي يطالبك بان انت تكون استثمرت المواهب اللي اداها لك. في انسان موهبته في الخدمة ان هو يقدر يخدم اخرين ويساعد اخرين وفي انسان موهبته ان هو يعلم اخرين طريق المسيح وطريق الملكوت وفي انسان موهبته يقول يا رب ما عنديش مواهب لكن كل اللي عندي ان انا اعرف اقول كلمه حلوه لانسان اعرف ارفع معنويات واحد اعرف اسلم على واحد اعرف الاعب طفل صغير قد تكون هي دي كل موهبتي في قصة لطيفة قوي عن أحد الرهبان ما كانش بيعرف يقرأ ولاقي الرهبان التانيين كل ما يبص على أحد الرهبان يلاقيه واقف عمال بيصلي صلوات ومطنيات وهو ما عندوش الإمكانيات خالص قالوا له انت بص انت شغلتك تبقى ان انت تخش تنظف الكنيسه تشيل التراب من الكنيسه وتمسحها وتنظفها فدخل ينظف الكنيسه هو بينظف الكنيسه كده هو بيبص لقى صوره العذراء وهي شايله المسيح ولقى المسيح مش بيبتسم فقال اعمل ايه فهو كان قبل ما يبقى راهب كان لاعب اكروبات في السيرك فوقف يتشقلب ويتنطط ويعمل كده هو شوية حاجات لغاية لما خلص فمين دخل عليه او شافه يعني صراحة رئيس الدير شافه بعد ما خلص كده هو تلاقى انه ايد ربنا يسوع المسيح طلعت من الصورة ومسحت له عرقه دي امكانياته فالله مش هيحاسبك غير على الامكانيات اللي عندك بس الشرط اللي حطه هنا هو ربنا يسوع المسيح ايه شرط مهم قوي شرط الامانه ربنا مش بينتظر مننا يا احبائي ارباح مواهب ربنا كان منتظر منهم فلوس ربنا مش عايز فلوس اعرفوا كده كويس قوي حتى لما جم قالوا له اسقط الاولاد دولت فقال لهم ايه انا استطيع ان اقيم ان الحجاره نفسها تنطق لما كانوا بيمجدوه وهو داخل اورشليم لكن ربنا عايز ان الانسان يكون امين امين في الوزن اللي ربنا اداها له وقال له كده هو نعما في, في, في متى نعما ايها العبد الصالح ها والامين لانك كنت امينا في القليل اعمل فيك ايه اقيمك على الكثير هو ده ربنا اللي عايزه ربنا عايز ان انت تكون امين في الموهبه اللي اداها لك هتقول لي ما ادانيش موهبه لا اداك مواهب كتير اداك موهبه ان انت تهتم باهل بيتك ابسط موهبه واصعب موهبه هتقول لي ما ادانيش موهبه لا اداك موهبه ربنا كل اللي عايزه منك ان انت تكون امين في الحته دي لانه العبد الامين قال له مناك يا رب ربح عشر امنا قال له نعما ايها العبد أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن عشر نفوس عشر لأنك أنت أمين وعرفت تخلص ربنا هيديك إن أنت تبقى أمين على نفوس تانية وهيديك الملكوت كن أمينا ها حتى الموت فيكون لك الملكوت دي شيء أساسي الأمانة يا أحبائي امين مع نفسك امين في علاقتك بربنا امين في علاقتك بالاخرين مشكله العبد الاخراني انه قال له كده هوت عرفته لأني أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع في الحقيقة أن الحتة دي يعني بتتعب بعض الناس يقول لك هو ربنا فعلا صار صارم قاسي لا في الحقيقة هو إن كان هو خاف من ربنا بس هو كان عبد كسلان كسلان ربنا مديك موهبة ونعمة وانت كسلان فيها مش عايز تقرب لربنا مش عايز تخدم ربنا ربنا مديك طاقة ووقت وانت قاعد بتضيعه قدام تلفزيون قدام مش عارف ايه قدام اي حاجة عندك وقت ممكن تخدم بيه اخرين ممكن تفرح بيه ناس ممكن تجيب بيه ناس للمسيح لكن هو سرها في منديل والتاني عمل فيها ايه دفنها دفنها ربنا مديك موهبة وانت تدفنها ايها العبد الشرير الكسلان قال له كده انت كسلان كان لازم ان انت تتاجر بيها عند الصيارف مش عارف تتاجر بكلمة ربنا روح للناس اللي بيعرفوا يتاجروا وخليهم يعلموك روح للكنيسة روح للخدمة روح للكاهن روح لأبونا بس اوعى تقفل على نفسك لأنك لما هتقفل على نفسك هتبقى إنسان أناني في الحقيقة إن هو بيشبهه العبدين التانيين ان هم بتجارتهم دولت خدموا اخرين التجاره من طبعها يا احبائي ان انت لازم تتعامل مع ايه مع الناس ينفع واحد يتاجر مع روحه ما ينفعش فالتجاره فيها شركه تعامل حب لكن الانسان اللي عايز ياخد الكنز ويحطه ويدفنه انسان اناني مش عايز ربنا مش عايز يحب الاخرين عشان كده ربنا قال له انت عبد شرير واناني وكسلان مش عايز تقدم حب للاخرين مش عايز تخدم الاخرين عايز تكنز لنفسك وتبقى لوحدك عشان كده انت هتطرد بره ليس لك معنى نصيب ان كنت عايز تبقى في وسط الجماعه لازم تتعامل مع الاخرين لازم تبادل الحب لازم تتعب لازم تستعمل المواهب اللي اداها لك ربنا يسوع المسيح للمجد لازم تعمل بكلمة ربنا ما هي كلمة ربنا دي هي الوزنات اللي المسيح اداها لنا عشان نتاجر بيها ونربح آخرين للمسيح لكن ربنا يديك كلمته وانت تدفنها طب ما مش هتشتغل فيك حبيبي وهيكون نصيبك نصيب صعب جدا قاله له كده هوت خرجوه خارجا هناك حيث البكاء وصرير الأسنان لا رب علمنا إزاي إن إحنا نتاجر بالعطايا بتاعتك لينا إن كنت يا رب مدينا مال ولا كنت مدينا صحة ولا كنت مدينا حب ولا كنت مدينا أولاد ولا كنت مدينا أي نعمة في حياتنا خلينا يا رب نتاجر بيها وإن كنا غلابة خالص وضعاف فان شاء الله حتى ربي نفرح نفوس اخرين بكلمه حلوه بسلام يا احبائي الانسان المسيحي في العصور الاولى كان سبب فرح وسلام لاخرين لما كان يشوفوا انسان وثني فرحان يقولوا له ايه انت قابلت ها انسان مسيحي اليوم واليوم هل احنا بنفرح الاخرين ونعطيهم سلام ده احنا الهنا هو ملك السلام وهو واهب السلام لنا نقول له كده يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك ها واغفر لنا خطايانا احنا عايزينك يا رب تدينا سلامك يملى كل قلوبنا عشان نفرح الاخرين العالم حوالينا يبقى قلقان وتعبان ومضطرب واحنا نقول لهم ثقوا الهنا قد غلب العالم الهنا يدينا سلام فوق كل عقل وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيح يسوع ربنا يدينا ان احنا نكون زي زكا نتعلم ازاي إن مفيش حاجه تعوقنا عن رؤيه الله مفيش حاجه تعوقنا على ان احنا نقدم حياتنا كلها عشان المسيح يخش جوه قلوبنا جوه حياتنا فيبدلها يا احبائي المسيح غير غير زكا تماما قلب حياته هذا الرجل رئيس العشارين اللي قالوا عليه ان هو رجل خاطئ اصبح انسان رائع في علاقته بربنا قال له يا رب اعمل كل اللي انت عايزه بس اربح الحياه معاك ليتنا نكون امناء مثل العبيد اللي كانوا امناء في الوزنات اللي ربنا ائتمنهم عليها